هشوف إذا كده مظبوط أبي شوية على بركة الله على كده ف- طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أشكر لكم دعوتكم ولأخينا الدكتور سعيد غزلان دعوته المباركة ولا يفوتني أن أشكر وجود إخواني في الدعوة أهل التبليغ والدعوة عمار المساجد بارك الله فيهم أعطيت محاضرات في مسجد الروضة كانوا هم الذين يحضرون معي وها هم الليلة يعمرون المسجد أيضا جزاهم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور سعيد وضع عنوانا للمحاضرة أبجديات في العقيدة وهذا العنوان هو مأخوذ من محاضرات قديمة لي قبل ربع قرن تقريبا كنت أعطي محاضرات في مسجد التوحيد بالقاهرة فكان تحت هذا العنوان أبجديات في العقيدة وهناك أعطيت حوالي مئة درس في الأبجديات وتوقف الدرس لأسباب خارجة عن إرادتنا والإخوة في مسجد الروضة رأوا هذا العنوان فقالوا إيه رأيك يا شيخ تعطينا أبجديات في العقيدة قلت على بركة الله وبعدين بدأت أعمل محاضرات مكثفة في العقيدة عشان أشرح أبجدية من أبجديات العقيدة وهي كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فعلى مدى أسبوعين كاملين وفي محاضرات متتالية هم بيقول لك خاطرة الخاطرة ده عندهم خمس دقايق أنا أخذ المحاضرة ساعة ساعة ونص الناس مش متعودة قلت لهم أنتوا اللي غلطانين أنتوا قلتوا لي عاوزين أبجديات في العقيدة أبجديات في العقيدة ما تحتملش أقل من هذا محاضرة بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء على إن احنا يعني ناخذ حاجة من أبجديات العقيدة محاضرة الليلة أيضا بعنوان أبجديات في العقيدة فناخذ حاجة من أبجديات العقيدة لما قرأت الإعلان قلت إن شاء الله أشوف كده كم أبجدية من أبجديات العقيدة يستغرقوا الوقت ما بين المغرب والعشاء أول أبجدية كلمة الدين الدين الدين في اللغة ما تدين به وما تخضع له وما تنقاد وما يكون عادة لك يسمى ديدنك ودينك فالدين في لسان العرب أعني لسان العرب بصفة عامة أو لسان العرب ككتاب لابن منظور خمسة عشر صفحة يفسر فيها كلمة الدين بمعاني مختلفة وكثيرة جدا الدين بمعنى الخضوع والدين بمعنى الانقياد والدين بمعنى العز والرفعة والدين بمعنى المنهج والطريق طب كيف يعني خضوع وانقياد وعز ورفعة وعبودية وحرية يعني فالعلماء وجدوا أن كلمة الدين لها طرفان ووسط طرف أعلى وهو الله الديان الديان من كلمة الدين الديان الحاكم والديان القاضي والديان الذي يدين الناس والديان الذي يجازي الناس ومنه مالك يوم الدين وطرف أدنى وهو العبد يتدين يخضع ينقاد يذل يمتثل ودين منهج وسلوك وعباده كل المصطلحات التي جاءت في كلمة الدين في خمسة عشر صفحة في كتاب لسان العرب لابن منظور تندرج تحت هذه الثلاثة طرف أعلى وهو الديان له العزة والرفعة والشأن والملك والحكم وطرف أدنى هو عبد يخضع وينقاد ويمتثل ويركع ويسجد ودين هو المنهج وهو العبادة وهو الطريقة وهكذا كلمة الدين بهذا الاعتبار تجمع تجمع على أديان لأن كل واحد وما يدين به وما يخضع له وما ينقاد له فهو دينه وهو ديدنه بغض النظر حق هو أو باطل ولذلك يمكن أن تقول على المجوسية دين والبوذية دين واليهودية دين والنصرانية دين باعتبار الخضوع والانقياد باعتبار العادة والشأن باعتبار الاتباع والذل فهي دينه وديدنه لكن لا يعني هذا أنها دين حق لا يعني هذا أنها دين حق لأن الدين الحق شرعا لا يتعدد ليس أديانا إنما هو دين واحد إن الدين عند الله الإسلام ودي كانت أبجدية من الأبجديات اللي عملنا فيها محاضرة أول أمس يوم الثلاثاء عند إخواننا في مسجد المدينة وفضيلة الشيخ علي ثابت عمران وقعدنا عملنا محاضرة إن الدين عند الله الإسلام فعندنا طلبة العلم والمبتدئون يختلفون يا شيخ يعني أنا مثلا لما الإخوة يقدموني للمحاضرة الأستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر أديان يا مولانا هو أديان ولا دين أقول له أديان ودين بالمعنى اللغوي أديان وبالمعنى الشرعي دين اللغوي كل ما تخضع له وتنقاد له حتى لو كان عادة من العادات فضلا عن أن يكون عبادة من العبادات هو دين ديدنك دينك ما شأنك أو يقال ما دينك بمعنى ما شأنك ما عادتك ما, عبي ما عبادتك ما عقيدتك بغض النظر هذا بوذي هذا مجوسي هذا هندوسي هذا دينه لغة لكن شرعا إن الدين عند الله الإسلام هو دين واحد إله واحد خلق الخلق ليعبدوه فأرسل إليهم رسله بالدين الذي عنده إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يبقى ده توضيح لكلمة دين من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي وإنه متى يجمع ومتى يفرد يجمع لغة ويفرد شرعا يجمع لغة فيقال أديان ويفرد شرعا إن الدين عند الله الإسلام ده تصحيح لمفهومة وأبجدية من أبجديات العقيدة رأيتموني أصلي المغرب وأقرأ بآيات قليلة من صدر سورة البقرة بعد ما ذكر الله عز وجل أربع آيات في المؤمنين أو المتقين وآيتين في الكافرين وأحد عشر آية في المنافقين وجه النداء لجميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نداء ونداء عام يا أيها الناس ما هو يا أيها الذين آمنوا وهذا بالمناسبة أول نداء في القرآن يا أيها الناس الياء فيه حرف نداء وأي للصلة وأيها للتنبيه الهاء للتنبيه وبعدين الناس هم المنادى الناس جميعا لأن دين الله جاء لجميع الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم والنهاردة الخميس وليلة الجمعة الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عاوز الحكاية صلى على النبي لغاية لما تنام تصلي على النبي كده على طول عليه الصلاة والسلام وبكرة الجمعة تفتكر كل الأسبوع في ملك يروح يوصل السلام الليلة دي لا النبي عليه الصلاة والسلام يرد الله عليه روحه ويرد السلام على من سلم عليه ويرد الصلاة على من صلى عليه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اعبدوا ربكم ده أمر وفي الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا ده نهي ويبقى عندنا أمر ونهي وعلى شاكلة ما يقول العلماء تخلية وتحلية والتخلية فلا تجعلوا لله أندادا انسوا كل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة واعبدوا ربكم اللي هي لا إله إلا الله اللي هي لا معبود بحق إلا الله واللي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الكفر بالطاغوت التخلية فلا تجعلوا لله أندادا ويؤمن بالله التحلية اللي هي لا إله إلا الله اللي هي لا, لا معبود بحق إلا الله هذه الأبجدية يا إخواني مهمة جدا جدا اعبدوا ربكم تفتكر لو أنا سألت المسلمين ما معنى اعبدوا ربكم وما معنى العبادة دعوني أقول لكم تسعين في المئة من المسلمين ده رقم أنا بقوله أقوله أنا مطمئن إنما ممكن أوصله لخمسة وتسعين أو لثمانية وتسعين أو تسعة وتسعين وتسعة من عشرة بس ما بقاش مطمن أوي يعني يعني أوصله لنسبة الانتخابات في البلاد العربية يعني شوف النسبة بتاعت الانتخابات في البلاد العربية ما تبقاش مطمن ليها برضه نفس الحكاية دي إنما حكاية التسعين في المية دي تقول أهو أنت مطمن كده وحاطط في بطنك بطيخة صيفي زي ما بيقولوا عندنا في مصر ليه؟ لأن أنا عاشرت الناس عاشرتهم على اختلاف مناهجهم وعاشرتهم على اختلاف قاراتهم العبادة عندهم هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وهذا فيه حق هذا حق لكن يشوبه كثير من الباطل بمعنى احنا عندنا العبادة لها معنى عقدي ومعنى فقهي معنى عقدي ومعنى فقهي الذي يقوله المسلمون بنسبة 90% وانت وطالع أخذوا العبادة بالمعنى التعبدي المعنى الفقهي لأنك أنت لو دخلت أي مسجد أو أي مكتبة هتلاقي فيها كتب الفقه في كتب الفقه هتجد أول مجلد في كتب الفقه اسمه كتاب العبادات كتاب العبادات مشتمل على أول باب في الطهارة يدي لك أنواع المياه والنجاسات والسؤر ويدي لك الاستنجاء والوضوء والتيمم ودماء النساء حيض استحاضة ونفاس كل ده في باب اسمه أو كتاب اسمه كتاب الطهارة أول حاجة في الفقه يخلص منه يدخل على كتاب الصلاة يدي لك شروط صحة الصلاة يدي لك فرائض الصلاة أو أركان الصلاة سنن الصلاة مبطلات الصلاة مكروهات الصلاة ومعاهم باب الأذان وباب الجماعة ومثلا شوية أشياء كده مرتبطة بالنوافل النوافل الراتبة وغير الراتبة وغير الراتبة مثل الاستسقاء والخسوف والكسوف صلاة الشكر أو سجدة الشكر وسجدة التلاوة يعني ده كله في كتاب الصلاة خلص كتاب الصلاة يدخل بيك على كتاب الزكاة والزكاة ومعناها ومصارف الزكاة وأنواع الزكاة وزكاة المال والذهب والفضة وعروض التجارة وزكاة الزروع والثمار وزكاة الإبل والأنعام وزكاة العسل كده يخلص كتاب الزكاة يدخل على كتاب الصيام فيكلمك عن الصيام المفروض وانه ثلاث انواع صيام رمضان والنذور والكفارات وشروط صحة الصيام والمبطلات والمكروهات وما تجب فيه ما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء دون الكفارة لغاية لما تخلص كتاب الصيام وبعدين يا حبيبي تروح داخل على كتاب الحج والحج وما فيه ومناسك الحج وكذا وكذا طيب ده موجود لا موجود وده اللي بيعرفوه 90% من المسلمين لا هذا اللي بيعرفوه 90% من المسلمين اللي هم ممكن يوصلوا ل 99 يبقى خدوا الفقه خدوا العباده هنا بمعناها ايه يا حبايبي؟ بمعناها الفقهي العباده بمعناها الفقهي لا لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما أراد العبادة بمعناها الفقهي إنما أراد العبادة بمعناها العقدي وإيه العقدي هذا ما نعرفوش ما شفتهوش ما قابلتهوش هيغني ده ولا إيه يبقى اديني شوية مية الله يكرمك حبيبي. هي سخنة باردة أي حاجة العقيدة أو العبادة بمعناها العقدي الآن اللي أنت بتقرأها في فاتحة الكتاب أيوه بسم الله شوف أنت في الفاتحة بتقرأ إيه إياك نعبد وإياك نستعين ليه إياك نعبد لماذا لم تكن نعبدك ونستعينك إياك نعبد جزيك خير إياك نعبد كلمتان وإياك نستعين كلمتان لو كانت نعبدك ونستعينك تبقى الآية كلها كلمتان طب أنتوا بتقولوا يا مسلمين القرآن أبو البلاغة والبلاغة الإيجاز والكلمتان أبلغ من أربع فلماذا قال القرآن إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل نعبدك ونستعينك وبعدين تقول البلاغة بلاغة وإيجاز وقرآن وأبو البلاغة أيوة أبو البلاغة لو قال الله نعبدك ونستعينك لا تكون في بلاغتها مثل إياك نعبد وإياك نستعين لماذا؟ لأن اللغة العربية تقول في جملة نعبدك ونستعينك أنها جملة مفتوحة تحتمل الإضافة نعبدك ونعبد غيرك ونستعين بك ونستعين بغيرك اللغة تحتمل هذا لكن إذا قال الله إياك نعبد أغلق الباب فلا يحتمل ونعبد غيرك وإذا قال وإياك نستعين فلا تحتمل ونستعين بغيرك لذلك قدم المفعول على الفعل وجاء بالضمير المنفصل بدلا من الضمير المتصل ليغلق الباب على كل الخليقة أنه لا معبود إلا الله ولا مستعان به إلا الله لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين لو افترضنا أن أبا جهل قرأ هذه الآية فراح يقول إياك نعبد ونعبد معك هبل المشركون قبل غيرهم يضربوا, أب يضربوا أبا جهل بالأحذية لغاية لما يبان له صاحب لغاية لما يموت تحت وطأة النعال ليه؟ لأنه خالف قواعد اللغة اللغة لا تحتمل نعبو إياك نعبد ومعك هبل ما تحتملش هم يعرفون هذا باللغة ما هو دين لغة ولذلك أنا نفسي حتى المسلمين هم بيتكلموا في العقيدة يعرفوا اللغة اللغة اللي ما ليها دعوة بابن تيمية ولا ليها دعوة بابن عبد الوهاب ولا ليها دعوة بأبي حامد الغزالي ولا بالقشيري ولا باختلافات السنية والصوفية اللغة بتاعتنا كلنا بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آية 40 في سورة الذاريات الله ودي فيها إيه قال فيها وما ما النافية خلقت الجن والإنس إلا أداة استثناء ليعبدون هل افترض معي أن الآية هكذا خلقت الجن والإنس ليعبدون خد راحتك خد جنب يعبدون وينامون ويأكلون ويشربون ويتزوجون ويلعبون ويعملون الآية قالت خلقت الجن والإنس ليعبدون تحتمل الإضافة و و كل اللي أنت عاوز تعمله جنب يعبدون اعمله لكن لما تيجي الآية وما الواو عاطفة خليك منها ما نافية خلقت الجن والإنس إلا استثناء ليعبدون يبقى الجملة هنا أو الآية جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء معناه الحصر والقصر معناه الحصر والقصر القصر اللغوي مش القصر القصور اللي بيبنوها الظلمة الحكام والرؤساء والبتاع ده لا حصر وقصر يعني خلاص قفلت الباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أوه أوه أوه طويلة دي ها عارف ليه طويلة؟ عشان ليعبدون بس ليعبدون فقط يعني هنبقى رهبانية ولا إيه يا شيخ؟ لا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام الله ما أنت بتقول لي الآية هي حصر وقصر إلا ليعبدون يعني مش هتجوز؟ لا اتجوز ما خلفش لا خلف مش هلعب مش هتريض مش هروح الشغل مش هسترزق مش هريح مش هنام مش هاكل كل ده اعمله ولكن على أنه عبادة على أنه عبادة الله يعني عاوز تفهمني يا مولانا الأكل والشرب والنوم والزواج والإنجاب وتريض الجسد والجري ورمي القوس وركوب الفرس ومداعبة الزوجة وملاعبة الأولاد والذهاب للعمل واروح انام واستريح كل ده عاوز تفهمني انه عباده قال ايوه مش انا اللي عاوز افهمك ده الايه هي اللي قالت كده الايه قالت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون في في ظل حياه كامله فيها كل اللي قلناه واللي قلناه جزء من كل الا ليعبدون الله ده انا فاهم العباده صلاه وزكاه وصوم وحج وقفلت لا دي أركان دي حاجة في رؤوس العبادات حاجة مهمة لكن ليست هي العبادة أكلك وشربك ونومك مداعبتك زوجتك ملاعبتك ولدك رميك عن قوسك ركوبك فرسك تريض جسمك ذهابك إلى عملك عودتك إلى بيتك طعامك شرابك نومك كل ده عبادة الكل ده عبادة بنية خالصة وصورة عمل مشروعة بنية خالصة وصورة عمل مشروعة انت بتعبد ربنا طوال حياتك وانت ومستيقظ وانت ونايم انت نايم واسمح لي يعني وطالع منك شخير بتشخر يعني وانت في عبادة لأنك نمت على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتوضيت ورحت قلت المعوذات الإخلاص والفلق والناس وخواتيم البقرة وعندما قلت الإخلاص والمعوذتين مسحت ما استطعت من جسمك وضعت يدك اليمنى على على الوسادة تحت خدك وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أو قلت اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلوا عليه وإلا أنت خلصت ده وجعلته آخر ما تتكلم به وبعد ما خلصت أنت لسه الآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على وبدأت بقى صوتك يطلع غطيط وشخير والذي وانت وكده انت في عبادة لغاية لما الفجر خلاص الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ملك بايت في معاك في غطائك وقاعد يستغفر لك طول الليل عشان انت نمت متوضي وانت نمت على ذكر فالذكر اللي نمت عليه الملائكة قاعدة تكتبه لغاية لما صحيت فصحيت على ذكر الحمد لله الذي حيانا بعدما أماتنا وإليه النشور داخل الحمام بسم قلت بسم الله وقلت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قضيت الحاجه وطالع غفرانك راح تتوضا بتقول الاذكار راح تصلي بتقول الاذكار انت في ذكر على مدى 24 ساعه يعني انت في عباده 24 ساعه رجعت من الصلاة ووقت الضحى والإشراق وهتفطر يبقى في أذكار الطعام شربت في ذكر الشرب في رايح الشغل راجع من الشغل بتخلع ملابسك بتلبس ملابسك كله في هدي للنبي عليه الصلاة والسلام يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي محياي كل حياتي كل منهاج حياتي ومحياي ومماتي حتى الممات حتى الممات لله رب العالمين هل من أحد معه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوا على أول المسلمين صلى الله عليه وسلم معقولة يا شيخ معقولة العبادة كل ده أيوة كل ده وأكتر من كده العبادة مش تاخدها بالمعنى الفقهي وبعدين أنا عاوز أقول لك على حاجة يعني يا رب كده ما انزلش للهجة العامية بتاعتي خليني باللغة العربية العبادة لما فهمها العوام والصوفية وأغلب الناس على أنها العبادات الفقهية الصلاة والزكاة والصوم والحج إيه اللي ترتب عليه ترتب عليه أن الرجل الطيب الصالح أنا بقول صالح وأنا مطمن ليه لأنه إنسان يحافظ على الخمس أوقات ويحافظ على الفجر لازم يكون صالح بس صاحبنا هذا الصالح هذا لما يحب يصلي الفجر ما يصليهوش في أي مسجد يعني لازم يدور على مسجد من مساجد أولياء الله الصالحين أو حد من آل البيت عندنا القاهرة للي يعرف القاهرة القاهرة الكبرى فتلاقيه ساكن في مدينة من المدن الجديدة مدينة نصر القاهرة مصر الجديدة تجمع وهب بسم الله ويركب السيارة يفكرك بالناس اللي بيقولك من ولاية تانية هنا في كندا ولا في أمريكا عشان يصلوا معاك في رمضان وما يعملهاش غير في رمضان يعني يقول لك ما شاء الله ده في شيخ حلو في في المسجد وبيصلي بالناس التراويح وساعتين بالسيارة ده بسم الله ما شاء الله عشان بالليل والدنيا فاضية والناس نايمة فيروح نازل من المدن الجديدة لغاية مسجد سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو إن كان في طنطا والغربية يروح مسجد السيد البدوي إن كان كفر الشيخ يروح مسجد إبراهيم الدسوقي إن كان عندنا في سوهاج يروح مسجد العارف بالله إن كان في قنا يروح مسجد عبد الرحيم القناوي إن كان في أسيوط يروح مسجد الفرغلي أيوة وحتى في المنيا يلاقي يلاقي هناك مسجد الشيخ البكري وفي الجيزة سلام الراضي ده ايه ده ايه ده ايه ده عندنا أولياء كتير يا رب يتسع الوقت وبين لكم مفهوم الولاية كمان من ضمن الأبجديات ف ليه هو رايح مسجد من مساجد الأولياء والصالحين أولا بيعتقد أن فيه الأفضلية عن غيره ودي مصيبة لأنه بيقيس على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مش مسجد النبي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعمم هذا الحكم على مساجد آل البيت ليه يا عم منين من أين أتيت بهذا يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ما يلاقيش لكن أهو كده اعتقد كده وخلاص الصلاة لله هو صلى ربنا خلاص أدى ركعتين سنة الفجر وبعدين صلى ركعتين الفريضة خلاص بتوع ربنا خلصوا يعمل ايه يدخل على بتوع الولي فهو وبيخلص أذكار الصلاة بيدعي ربنا شوية وبعدين بجاه سيدنا الحسين وبسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة يبقى كده احنا دخلنا في باب ايه آه دعاء لغير الله الدعاء في ايه يا عم ده الدعاء لغة الصلاة والصلاة لغة الدعاء والاتنين من جنس بعض زي ما الصلاة لله الدعاء لله خليته لسيدي صاحبي هذا المقام ليه أما أنا ما ما ما ما ما ما إيه اللي ما ما ما في إيه ما هو انا ما قلتش يا حسين على طول انا قلت يا رب بجاه الحسين الاثنين واحد تقول يا حسين زي ما تقول يا رب بجاه الحسين الاثنين زي بعض الله ليه هو دعا غير الله لأن الصلاة بتاعت ربنا والدعاء ملهوش دعوة بالص- بالعبادة وبعدين خلاص الفاتحة خلص الفاتحة يقوموا الناس واخدين عاملين طابور وهنفترض انه ده ال- ال- المقام جوه وال- وده الباب اللي يسموه الباب الأخضر يبدأوا الناس يقفوا صف كده طابور كل اللي جاي عند العتبة يسجد خليك انت سني وما تسجدش والله لو لحقتك الاسعاف يبقى أم- مكتوب لك عمر وامك ده عيالك انما لازم تسجد وتبكي ومتعرفش الدموع دي كلها بتيجي منين العتبه دي دايما مغسوله دايما مبلوله من كتر الدموع تسجد لمين للولي حد علمك ان السجود يكون لغير الله طب افضل مظاهر ال- العباده عندنا في الاسلام ايه واسجد واقترب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تخليها للولي ايه ده ما هو فاهم انه بتاعت ربنا خلصت الصلاه خلصت طب والسجود مش من ضمن الصلاه والسجود أليس عبادة أليس هو أفضل العبادات أليس هو أجل القربات واسجد واقترب ليه يبقى للولي وليه يبقى للحاكم ما هو برضه في بلاد فيها الحاكم بيركعوا له وأحيانا يسجدوا له سيدنا معاذ رضي الله عنه نزل الشام الشام كانت احتلال روماني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشام محتلة من الرومان والعراق محتلة من من المجوس الفرس والفتوحات الإسلامية طهرت البلاد دي كلها من الظلمة دول فالمهم سيدنا معاذ ابن جبل وهو من هو شاف الروم يسجدون لملوكهم فقال في نفسه وإيه الملوك دول دول ولا يساووا حاجة يعني جنب النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى نعل النبي عليه الصلاة والسلام طب والله لما أرجع المدينة وأول ما أشوف النبي عليه الصلاة والسلام لأتمثلن السجود بين يديه هم إيه الملوك دول أدي اللي جاب ذهني مين معاذ ما يعرفش إنه غلط غلطة العمر لا رجع المدينة وأول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يخر على ركبتيه ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك في خلاص ارفع ما الذي تفعل اتلخم قال يا- يا رسول الله رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله أحق بالسجود أدي اللي حصل والله ما في أكثر من كده يا رسول الله قلت رسول الله حق السجود قال لا لا لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا سجود إلا لله تيجي أنت تركع وتسجد قدام حاكم وتسجد قدام عتبة ولي ليه؟ عشان فاهم إنه العبادة بتاعت ربنا صلاة وزكاة وصوم وحج وخلصت إنما السجود لغير الله ينفع دعاء لغير الله ينفع ركوع لغير الله ينفع طب طب أنت قلت الزكاة لله طب والنذر مش أخذ زكاة النذر أخذ زكاة الاثنين بيجمعهم لفظ واحد نسك قل إن صلاتي ونسكي النسك دي يعني زكاة نسك النذر نسك الذبح نسك ليه انت بتنذر لغير الله في في ضريح عندنا في العالم الإسلامي ليس بجواره صندوق واسمه أغلب صندوق تبرعات ما هي صناديق التبرعات مالية المساجد إنما ده صندوق نذور ويطوف حول المقصورة ويجي عند الصندوق واللي في جيبه يحطه لمين؟ للولي نذر لغير الله طب تنفع الزكاة لغير الله طب ليه النذر لغير الله لدرجة احنا وصغيرين نعرف انه النذ- الزكاة بتاعت ربنا والنذور بتاعت الاولياء نعرفش غير كده النذر لله ليه صندوق البدوي فيه ملايين وبيقولوا لنا مصر يا محروسة بالبدوي يا مصر تخيل يا محروسة بالبدوي يا مصر والبدوي جنبه الصندوق لازق فيه في الضريح بتاعه كل سنة يتسرق مرة واتنين طب يا هل انت بتحرس مصر كلها مش قادر تحرس الصندوق اللي لازق في دماغك مش تحرس الصندوق بتاعك الأول وبعدين تحرس لنا مصر وفينها محروسة منين دي اللي عايشة سنين عجاف يا رب يا رب أنت أعلم فتقول لي نذر نذر لغير الله نذر عبادة من نذر لله أن يطيعه فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا والذبح الذبح لله وفي مكان لا يذبح فيه لغير الله تيجي تقول له والله الذبيحه دي العجل ده للسيد البدوي والخروف ده لسيدنا الحسين طب يا عمي ما في بلدكم اولى فقراء البلد يقول لك لا ما هو يعني دول عشان فقراء سيدنا الحسين وفقراء السيده وعشان سيدي عبد المنسفيسي وسيدي الدرديري وسيدي البدوي الله ده ذبح لغير الله ده ذبح لغير الله والله لو افترضنا أنك تذبح لله وذبحته في مكان يذبح فيه لغير الله صار كالميتة مما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هذا مما أهل لغير الله به والناس رايحين الموالد عشان ياكلوا ويبصوا كده في الخدمات بتاعت المولد اللي فيها فول نابت اذا كنتوا عارفين النابت هفسره لكم ازاي اللي فيها الفول النابت ده ما يدخلهاش انما اللي فيها اللحمه والهبر يقول له الله حي ويعمل له كده ويقول له الله حي الله حي وتعالى يعني تعالى تعالى في هبر يا جدع كده يشاور له كده يبقى فيها هبر ولو عمل له كده يبقى فيها أذة فول آه. دي مصطلحات انا عارفها طبعا عن الساده الدراويش فذبح لغير الله ركوع وسجود لغير الله طلب المدد من غير الله حد فيكم يا اخواننا يا اخواننا اهل التبليغ والدعوه ما شاء الله بيجوبوا الارض قول لهم سمعتوا حد بيقول مدد يا رب مدد يا الله ما تسمعهاش ولو سمعتها كانها نشاز انما مدد يا رسول الله ومدد يا ال البيت ومدد يا سيدنا الحسين ومدد يا سيدة زينب ومدد يا أولياء الله ومدد ومدد ومدد وزي الراجل اللي في الحضرة وبي هو يغني وينشد يعني والناس وراه عامل فرقة زي فرقة حسب الله بتاعت زمان مدد مدد مدد مدد قول قول هو يقول يا سيدنا الحسين هم يقولوا مدد ستنا زينب مدد سيدنا الحسين يعدوا أولياء الله تقولش عددهم على السبحة يعني ياخدهم كده حته حته ومحافظه محافظه وبخلص بتوع مصر ويروح طالع على ليبيا ويوصل لغايه المغرب وبعدين يرجع على الشام حافظهم يا جدع بسم الله ما شاء الله وبعدين جميل واسمر شغل قلبي بكم نظره الله اكبر وحي على الصلاه ايه ده؟ ايه ده؟ ده دين؟ فعندك العباده انا كرجل ازهري احتكيت بالصوفية واحتكيت بالسنية ولقيتني مع كل الجماعات بضرب فيها بسهم بفضل الله بقول لهم يا جماعة تعالوا نتعلم مفهوم العبادة من اللغة العربية لا لنا دعوة بابن تيمية بتقول عليه رجل سلفي ولا بالغزالي رجل صوفي ولا ابن عبد الوهاب الجماعة الصوفية بيكرهوه كراهة العمى سيبوكم من الشخصيات دي طيب يعني المفروض عند التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني قرآن وسنة بقول لكم قبل القرآن والسنة عندنا اللغة العربية شوفوا معنى العبادة في اللغة العربية تطلع إيه لما ربنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد إنه بنفهم من هذه الآيات أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه الله ويرضاه قيد في التعريف يخرج ما يبغضه الله ويسخطه من شرك ومعصية من الأقوال عبادات قولية الدعاء السؤال الاستعانة الاستغاثة المدد القسم الذكر العبادات دي كلها عند المسلمين رحل غير ربنا هي لله عز وجل هي عبادات الدعاء عبادة السؤال عبادة إذا سألته فاسأل الله الاستعانة وإذا استعنت فاستعن بالله طيب والقسم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر المدد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم الذكر عبادة من أجل العبادات العبادات المفتوحة المطلقة لما لها عدد اذكروا الله ذكرا كثيرا بشرط النية الخالصة وصورة العمل المشروعة تيجي تقول لي لازم الذكر على حسب ما يقول لي شيخ الطريقة ولازم عند الذكر تستحضر صورة شيخك بدل ما تخلص نيتك لربك تستحضر صورة شيخك ليه انت بتذكر ربنا ولا بتذكر الشيخ لا إله إلا الله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يبقى دي عبادات قولية وعبادات فعلية الصلاة والزكاة والصوم والحج الصلاة ومعها الركوع والسجود والطواف الزكاة ومعها النذر والذبح إلى آخر العبادات الفعلية وبعدين عبادات قلبية إيمان محبة خوف رجاء رغبة رهبة إنابة توكل عبادات قلبية مخفية في حياة المسلمين آخر ما آخر ما تلاقيه مثلا تقرأ في كتب ابن القيم تلاقيه بيتكلم عن عبادات القلوب بيتكلم عن أمراض القلوب وشفاء القلوب فين دي في حياة المسلمين فين المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وليه صرفت للأولياء لماذا صرفت للأولياء هذه عبادات من أجل العبادات وهذه لا تكون إلا لرب الأرض والسماوات فنريد إذا أردنا أن نوحد الأمة ونجمع الكلمة ويجتمع الشمل ويلتئم الصف أن نفهم العبادة بمعناها اللغوي شوف في اللغة عشان يمكن ما نختلفش على اللغة لأن احنا صرنا نختلف على كل حاجة أهو عبادة بالمعنى السليم الذي أراده الله في الآيات المتلوة إنما تيجي تاخد للعبادة على أنه الصلاة والزكاة والصوم والحج اللي بيمثلوا 10% من العبادة و90% من العبادة تروح للأولياء والمفهوم ده عند 90% من المسلمين طب وده ودي حال أمة هذه حال أمة تموت ولذلك الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه الأمة على وعد مع الله عز وجل أن تنتصر وأن الدين ينتشر بس بشرط إيه الشرط؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا خذ يعبدونني بمعناها الشامل وخذ لا, لا يشركون بي شيئا بإخلاص التوحيد لله عز وجل الأمة تنتصر الصبح لو نفذوا هذا الشرط الليلة تجد نصر الله للأمة في كل الدنيا هو الشرط ده بس يعبدونني لا يشركون بي شيئا ده أهم شرط من شروط النصر موجود الأمة تنتصر مش موجود يبقى قابلني زي ما بيقولوا لكن مش معنى كده انه ايه انه النصر يتلغي او الوعد يتخلف ابدا لابد وان يوفي الله بوعده هو قال ومن اوفى بعهده من الله لا احد امال يعمل ايه قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فده مفهوم يا اخواني انا عاوز حد بس يعني يلغي قصه التعصب اللي موجوده عنده ويتفهم هذا الموقف ليه النهارده النهارده الصوفيه كتير قوي في المسلمين والعوام والجهله كتير قوي اكتر من الهم على القلب دول اللي بيقول لك 90% وادخل على 95 واوصل ل 99 الله 99 يعني ما فيش مشايخ ولا علماء ده في عندنا وعاظ يعني مشي الحال كله بيسترزق يا اخي ده دين فالامه انا كنت فاهم انه مثلا التصوف ده اللي موجود عندنا في مصر طلع في كل الدنيا في حتى اوروبا ده كان في ميزانيه مرصوده للتصوف في اوروبا تساوي ميزانيات دول هو ده الدين الحلو اللي عاوزاه امريكا وعاوزينه الكفره عاوزين دين يكون كده ملوش دعوه باي حاجه وهم يعملوا في المسلمين كل اللي عاوزين يعملوه كل اللي عاوزين يعملوه واحنا نقول هذا قضاء الله وقدره مرحبا بقضاء الله يدخلوا علينا الروس يدخلوا علينا الفرنسيين أه؟ يدخلوا الفرنسيون ولا الانجليز مرحبا بقضاء الله وقدره لا راد لقضائه ولا اعتراض أه؟ ادي كده مش عملوا كده عملوا كده في التاريخ ادي الدين الحلو اللي الكفر عاوزينه لا عاوزين نفهم ديننا نفهم ديننا دي ابجديه من ابجديات العقيده اسمها مفهوم العباده لو اتفهمت صح ما يبقاش في حاجه اسمها سنيه ولا صوفيه ما يبقاش يبقى في مسلمين ايه إيه لازم سني وصوفي لا مش لازم وتخيل السنيه والصوفيه دول كلهم اهل سنه وجماعه بس بينهم ما صنع الحداد طب يا اخي تعالوا نتفق مش على كل حاجه نتفق على مفهوم العباده بس والله اذا اتفقنا على مفهوم العباده هنلتقي بفضل الله انما انت تقول لي لا اصل انتوا اللي بتقولوه ده كلام الوهابيه مالنا والوهابيه احنا طب وانتوا خليكم على كلام ال- الساده الصوفيه طب وعلى كده هنقعد على طول على هذا الحال ونضلل بعضنا ويكفر بعضنا بعضا طب ليه ما نفهمش الحق ليه ما نلتقيش على كلمة سواء ده ربنا بيقول لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أنا برضو بنادي كل المسلمين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وناخد العبادة بمفهومها الصحيح مش بالجزئية من العبادة أو مفهوم فقهي أو لغة اصطلاحي أو كذا لا خد العبادة بمعناها الشامل الذي أراده الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأنعام قبل ما يدهمنا العشاء ناخد أبجدية كمان من الأبجديات مرتبطة بنفس القضية أبجدية الولي والولاية إيه مرتبطة بنفس القضية؟ ما أنا بقول لك إنه العبادات 90% منها رايح للأولياء 90 لا اطلع شوية يا مولانا 95 تحتمل كويس 95 وممكن آه، ممكن 99 برضه تجي لنا نسبة الانتخابات برضه مرة تانية برضه نفس الكلام صدقني ما, ما أنا ما أحب المبالغة في العلم طب ليه ممكن توصل ل 99 ليه لأنك أنت النهاردة كمسلم انظر كده مين اللي بيعبد عند المسلمين من دون الله لما وصلتها لك ل 99 خليت واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام واحد في المية للنبي اللي هي ايه اللي هي الجماعة الدراويش اللي بيقول لك بجاه النبي ببركة النبي بحق النبي كده يبقى دي الواحد في المية بقية العبادات رحل للأولياء صرف رحل للأولياء عدل ركوع وسجود وطواف ونذر ومحبة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل عبادات قلبية وقولية وفعلية كله لأولياء الله الصالحين مين؟ قال أصحاب المقامات وأصحاب المزارات وأصحاب الكرامات طب مين قال إنه دول هم فقط الأولياء أنا معاك إنه دول ممكن يكون أولياء مع إنه لما تقرأ في التاريخ هتلاقي أغلب الأضرحة اللي في بلادنا مش كلهم أولياء مش احنا عندنا أكبر مقام في مصر مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه طب هات التاريخ هل في انه سيدنا الحسين رأسا أو بدنا وصل مصر لا رأسا ولا بدنا هات الواقع كم مقام لسيدنا الحسين في دول المسلمين خلينا ايه حاجة حاجة سيدنا الحسين اللي موجود عندنا في مصر في الم... بيقولوا في مسجد الحسين وفي جبانة أسوان ادي اتنين في مصر وفي العراق وكل واحد قاعد في بلده قال ايوه عندنا سيدنا الحسين احنا كمان مش عندكم لوحديكم امال ايه عندنا سيدنا الحسين واحنا عندنا سيدنا الحسين طب ودي يا جماعه يا اخواننا يا صوفيه بتبرروها بايه اصل الولي من اولياء الله بيبين في 40 مقام من المقامات فاذا لقيت 40 مقام للحسين ما تستغربش ادي ادي الرد عليها طيب سيدنا الحسين لم يصل الى مصر لا راسا ولا جسدا واتعمل له مقام وبيعبد من دون الله ادي حاجه كبيره قوي من الحاجات اللي, اللي كتبوا عنها في الصحف المصريه قال لك الشيخ تراب الشيخ تراب راحوا كاتبين منشده الشيخ تراب طلع تراب فعلا يعني ما فيش حد مدفون بس اتنين قعدوا كده وعملوا مقام وعشان يسترزقوا من وراه وطلع الشيخ تراب تراب ده واحد مع التاني عملوا حكاية كده وجابوا النعش بتاع الميت وحطوا فيه عزكم الله عزكم الله حمار وراحوا دفنينه وبعدين حطوا الصندوق وفي يوم من الايام اختلفوا على الفلوس انت خدت انت فتحت الصندوق انت خدت الصندوق قال له لا ما خدتش طب وراس الشيخ قال له راس الشيخ ده احنا اللي دفنينه سوا ده مثل مصري ده احنا اللي دفنينه سوا وناس من الفرنسيين اتدفنوا في مصر واتعمل لهم مقامات وكان ايام العثمانيين ما دخلوا مصر وجات لهم مجاعه كده وبتاع فكانوا يدخلوا البيوت اي حاجه يلاقوها ياخدوها فبقى الراجل يشوف ما, لقى ما ايه ما خف وزنه وغلى ثمنه يحوشه ويحط عليه حته خضراء ويعمل له راس كالعمه بتاعه المقام على انه ده الشيخ يدخل الجماعه العثمانيين دول والاتراك يحبوا الاولياء جدا وصوفيه كتير قوي فاول ما يقول له هنا مقام هو مش مقام ولا حاجه ده الطشت النحاس والابريق وشويه الذهب بتوع الست الوليه وزوجته والكلام ده ومغطيهم بحته خضراء وعامل لهم عمه يقول له ده مقام اللي سيدنا الولي ابو الريش يقول اه ابو سيدنا افندمات تحيات تعظ... يرجع على ظهره ما يرجعش بوشه تحيه واكراما لايه للولي خد من ده كتير طيب يا سيدي بعد ما قلت المعلومه دي انساها واعتبر كل الناس اللي لهم اضرحه اولياء اعتبر كده اعتبارا على سبيل الافتراض الجدلي تفتكر الولاية في أصحاب المقامات بس في أصحاب الكرامات فقط الولاية في أصحاب المقامات والكرامات أو في من مات يعني أنا خليني دلوقتي مش هقول لك أنا في كندا لأنه في كندا ما فيهاش خليني رحت المغرب رحت مصر رحت أي بلد غريب عن عنها قلت لهم والله عاوز أزور ولي عاوز ازور ولي هياخدني يوديني فين عند الشيخ الطيب هيوديني عند رجل صالح هيوديني عند رجل يحفظ القران ويعمل به هيودينا عند رجل من اهل العلم العاملين به هيودينا عند حاكم عامل او امام عادل ابدا ولا يفكر في الحكايه دي ابدا هيمشي بيها لغايه لما يعني اتعب وانهج وفي الاخر الاقي وداني عند ضريح من الاضرحه وقال لي ده الوالي بتاعنا يا عم ما فيش حد من الأحياء أنا بدور على والي من الأحياء مش من الأموات ما ما ما ما أعرفش غير كده أنا ما أعرفش غير كده يا عم عاوز والي من الأحياء هو فقط الأولياء في الأموات والأحياء كلهم أعداء أنت تعرف إنه في اللغة العربية ضد ولي, ولي يعني عدو يعني أنت حاجة من اتنين يا ولي لله يا عدو لله إما أنك ولي الله وإما أنك عدو الله يعني أنا وداخل المسجد وقابلت الشيخ الطيب والحب يا ولي الله ما أنكرتش عليه ما قلتلوش بتقول إيه يا عم الشيخ ما قلتلهوش انت ان لم تكن ولي لله هتبقى عدو لله ما لهاش حل يا ولي عدو من كان وليا لله كان عدوا للشيطان ومن كان عدوا للشيطان كان وليا للرحمن وفي هذا اقرأ قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية في سورة البقرة أظن 253 هتلاقيها قسمت الناس إلى قسمين 200 إيه؟ لا ده آية الكرسي 255 صح؟ بعدها بآيتين يبقى 257 لما تكون الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ده القسم الأول أولياء الرحمن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يبقى دول أولياء الشيطان فأنت أنت كمسلم على ما أنت فيه بعبلك بمعاصيك بتقصيرك بكل ما أنت فيه أنت ولي لله ولازاي يا عم انت تقول حاجه غير كده يا مولانا احنا مفكرينك شيخ ازهري وبتفهم انت ولي للايوه ولي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الله دول كلهم اولياء الايوه انت حافظ سوره فاطر قال اه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاء نبوة واصطفاء ولاية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مقصر مثلي ومثلك مقصر في الطاعات مرتكب للمعاصي والسيئات ولي ولي على درجة من الولاية منذ أن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل في ولاية الرحمن وخرج من ولاية الشيطان شد حيله شوية وبقى يصلي ويزكي وصوم وحج والصلاة بدل ما كانت الفريضة بس بقت الفريضة والنوافل الصيام بعد ما كان رمضان فقط بقى رمضان والاثنين والخميس والثلاثة القمرية والتسع من ذي الحجة وكتر الصيام في الأشهر الحرم وفي شعبان الزكاة بعد ما كانت الزكاة المفروضة ربع العشر في المال بقى يتصدق كل ما تجي له فرصة ويتبرع للمساجد الحج كل ما ربنا يكرمه يلاقي شوية فلوس معاه يروح طالع يحج حج الفريضة مرة هو في عز الشباب وكل خمس سنين تيجي له فرصة يروح طالع يحج آه ده انتقل بقى من الولاية العامة للولاية الخاصة ده بقى يؤدي الفرائض والنوافل يعني انتقل من مسلم إلى مؤمن وكما إنه بيبتعد عن المحرمات ابتعد عن المكروهات كما ابتعد عن المحرمات ابتعد عن المكروهات يبقى ده يا سيدي ده بقى سابق بالخيرات يبقى عندي الظالم لنفسه مثلي ومثلك ما يعني مش بتهاون ب... مش بهضم حقي ولا بهضم حقك ولا ب... لا ده دي قالتها ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لواحد هي بتشرح له الآية بتفسرها له بتقول له فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك أنا بقول لها ستنا عائشة يا صديقة يا بنت الصديق يا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مبرأة من فوق سبع سماوات لما انت تقولي مثلي ومثلك امال احنا نروح فين؟ احنا نروح فين لكن هذا هضم النفس بالنسبة لعائشة إنما بالنسبة لنا احنا على الحقيقة مثلي ومثلك قالوا بعدين قال ومنهم مقتصد اللي هو ايه اللي أدى الفرائض وترك المحرمات اللي هم أهل أصحاب اليمين قال ومنهم سابق بالخيرات أدى الفرائض معها النوافل وترك المحرمات ومعها المكروهات يبقى ده صاحب درجة عالية وفي أعلى منه قال آه طبعا في أعلى منه أصحاب الدرجة العليا النبيون والصديقون ومش هيدخل حد معاهم أدى الفرائض ومعها النوافل والتزم الورع وترك المحرمات وابتعد عن المكروهات واجتنب المتشابهات يبقى عندي أصحاب الدرجة العليا هم دول وتحتيهم العالية أصحاب الفرائض والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وبعدين أصحاب اليمين المقتصد أدى الفرائض وترك المحرمات وبعدين الظالم لنفسه اللي قصر في بعض الطاعات وارتكب بعض السيئات كل دول مالهم يا رب قال كل دول أولياء وكل دول هيدخلوا الجنة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الف... ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الواو دي العلماء بيرجعوها على الكل يدخلونها وبيسموها مصطلح جميل كده بيسموها الواو الذهبيه دي راجعة على الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نسأل الله من واسع فضله الدول اللي مذكورين في سورة فاطر اشتملوا على النوعين من أنواع الولاية بس آية البقرة اللي احنا قلناها الله ولي الذين آمنوا دي الولاية العامة اللي هي أنا وأنت أنا وأنت ما ينفعش هنا ولا حد تالتنا في تالتنا ورابعنا إن شاء الله أنا وأنت إحنا كلنا داخلين في الولاية العامة بفضل الله ده احنا أحياء أيوة أحياء هنعرف الولاية في الأموات يا شيخ لا انسى الولاية في الأحياء طب بس ده احنا ما انت عارف ده احنا عايشين في كندا ده الدنيا عندنا يعني مبهوقة قوي وبوظة و... ونسوان عريانة وحاجات والأخبار برضه أيوة بس لما هتشد حيلك وتنشغل بآخرتك هتدخل في الولاية الخاصة اللي موجودة في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم يا رب ألا للتنبيه إن للتوكيد حرف توكيد ونصب بس مش النصب اللي اللي انتشر بين المسلمين تخيل إنا لله وإنا إليه راجعون إن أولياء اسم إن منصوب الله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور ألا إن أولياء الله ما لهم يا رب الدول لهم كرامة عندي ما حصلتش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة لا في الدنيا ولا في الآخرة طب وهم مين الأولياء يا رب أصحاب المقامات والمزارات والكرامات ومن مات لا الذين آمنوا وكانوا يتقون معقولة يا رب ده أنا قريت في كتب الجماعة الصوفية الولي ده حاجة ما حصلتش ده الولي ده محدش حدش يقدر يقرب منه ده الولي ده مش عارف لو كشف للناس لعبدوه ده الولي بيمشي ملثم الوجه لانه لو الناس شافوه هيعبدوه والولي والولي ده كلام غريب قوي في كتب الصوفيه عن الولايه الولي يا رب هو المؤمن التقي قال اه انت تعرف الرياضه قال اه بعرف قريت في الابتدائي الحاجات اللي هي بتاعت الرياضه دي قال اه يبقى مؤمن زائد تقي يساوي ولي إيمان زائد تقوى يساوي ولاية إيمان أنت مؤمن والحمد لله بس يدخل على التقوى لأن التقوى دي برضه رتبة رتبة جميلة وأنت ممكن تكون بدأتها بالخوف من الله ببداية العمل بالتنزيل مش سيدنا علي قال كده التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فانت بتدخل في التقوى درجة درجة سلم سلم فيبقى الولاية إيمان زائد تقوى يساوي إيه؟ ولاية مؤمن زائد تقي يساوي ولي تفتكر يعني الناس الصالحين اللي مقضين حياتهم في الدعوة وفي المساجد وفي الاعتكاف ما فيهمش أولياء لله ويا ترى لازم الولي تظهر له كرامة وتكون خارقة للعادة لا ما هو ربنا قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي كرامة وأي كرامة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى يعني لهم الكرامة والبشرى دي فين وامتى يا رب قال البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أعظم بشرى في الحياة الدنيا ثباتهم على الهداية وأعظم بشرى في الآخرة دخولهم الجنة ورؤيتهم ربنا جل وعلا أهي ما فيهاش خوارق للعادات والحاج في كرامات خارقة للعادة نعم ما ننكرش بس مش شرط يكون يعني الشيخ بين والشيخ عمل كرامة والشيخ كذا لا في حياته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا يبقى الثبات على الطاعة وفي الآخرة دخول الجنة ورضوان الله أكبر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم اهي بسيطة والله يا اخواننا اهي الولاية بسيطة وخلي بالك على قد بساطتها على قد ما ليها عند ربنا موازين عجيبة اقرأ الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الناس اللي نفسهم يقيموا شرع الله الناس اللي حريصين على انه يعبدوا الله حق عبادته بس مش هيحصل لانه الملائكه بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يبقى احنا هنعبده حق عبادتي بس بنحاول الناس دي تلاقي الظلمه بيسجنوهم وبيقتلوهم وبينفوهم ده مش هو من عاد لي وليا ولا انت تعادي ولي يعني تقول يا جماعة ما تسجدوش للولي تبقى انت عدو للولي يا جماعة ما تنظروش للولي يبقى انت عدو للولي يا جماعة ما تطوفوش بالمقصورة يبقى انت عدو للولي الصوفية فاهمين كده لا من عاد لي وليا الناس اللي في السجون دي أولياء لله ودي معاداة ليهم وبيترتب عليه ايه حرب من الله شفتوها شفتوها اللي احنا فيه ده مش حرب ولا ايه لا مش حرب دي مقدمات الحرب خلي بالك عاوز الدقة تبقى دي مقدمات الحرب يبقى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني الغلاء والبلاء واللي احنا فيه والذل والمهانة وكل اللي فيه الأمة في الع... والعالم الإسلامي ده دي مقدمات الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله هنا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قال وما تقرب عبدي عبدي يبقى ولي لله أهو وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه اللي هيدي لك الولاية العامة بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ادخل في الولاية العامة بالفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أنت كده داخل على الولاية الخاصة حتى أحبه لما يحبك ما تبقاش الولي بتاعه ده مش بقول لك حتى أنت تحبه لا هو بيحبك ليست العبرة أن تحب وإنما العبرة أن تحب يبقى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه خذ كرامات فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يبطش بها ده اسمه إيه؟ اسمه التوفيق وافق الله فوفقه الله وما توفيقي إلا بالله لأنه شرط الولاية الموافقة وكرامتها التوفيق لما يقول كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله ما تفهماش ان اتحاد حلول لان اخواننا بيفسروها كده للاسف للاسف امال ايه قال ده توفيق الله توفيق الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها خذ كمان كرامات ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه في رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه كمان في رواية البخاري وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن أو نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه ربنا من كتر ما يحبه لا يريد أن يجرح شعور وليه بأن يميته لأنه هو بيكره الموت بيقول له لا بس أنت هتشوف حاجات تخليك تحب الموت وتحب لقاء الله والموت لابد منه كل نفس بم... إيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شوف العظمة فليه يا أخواننا احنا نفهم الولاية في من مات وأصحاب المقامات وأصحاب الكرامات وإحنا نطلع أعداء للرحمن احنا برضو أولياء للرحمن أيا كانت درجة الولاية بس الناصح اللي يشد حيله وينتقل من الولاية العامة ويدخل في الولاية الخاصة هيبقى ولي لله بحق وهيشوف كرامات وهيخاف الناس تعرفها عشان يخاف من الرياء لأنه منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما جربتوهاش في حياتكم أكيد جربتوها إن لم يكن على طول الطريق فأحيانا ما هذه كرامات يرحمك الله فأبجديات العقيدة موضوع كبير قوي خدنا منه ثلاث أبجديات أبجدية الدين وأبجدية العبادة وأبجدية الولاية وأنا قلت بين المغرب والعشاء والمفروض أن العشاء أذن على كل يجوز تأخير الأذان وتأخير الصلاة وهنأذن دلوقتي وهنصلي بس أخونا الدكتور سعيد قال اللي عنده سؤال حد عنده سؤال ولا نأذن ونقوم نصلي نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
آه، تحدثت حضرتكم عن العبادة كيف نرد على من يترك الصلاة بحجة العمل العمل عبادة أي نعم
فهل يعني تعتبر حياتنا عبادة لله أم لا؟
أهو ده الذي عرف شيئا وغابت عنه أشياء واحد ما بيصليش أو ما بيحبش يصلي هو شغال في الشغل تقول له مش تيجي نصلي الظهر لأنك أنت مسافة ما تروح من الشغل هيكون العصر أذن وأفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها أو على وقتها يقول لك ما هو العمل عبادة هذه كلمة حق أريد بها باطل أي نعم العمل عبادة لما تخلص النية وتصوب صورة العمل ومن ضمن إخلاص النية وتصويب صورة العمل إنه أثناء العمل اللي هو معاك من الساعة 6 الصبح لغاية 6 المغرب مثلا هنا في كندا وفي أمريكا وأوروبا أو للساعة 2 الظهر عندنا في بلادنا إنه هيأذن عليك الظهر تصلي الصلاة لوقتها يبقى الصلاة عبادة بس موقوتة والعمل عبادة خليه من 8 ل 2 بس الظهر عندك الساعة كذا الساعة واحدة الساعة واحدة ونص يبقى دي عبادة موقوتة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا محددا مؤقتا فما تجيش تضيع المؤقت انت بالعام وتيجي تقول لي العمل عبادة تروح مضيع عبادة الصلاة طول عمرها ما كان العمل اللي هو عبادة أفضل من عبادة الصلاة إنما هذا لا يشغل عن ذاك فإذا أنت فهمت هذا المعنى وأديت الصلاة كعبادة وانت وطالع نيتك في العمل تسعى على رزقك وتعف في ز- نفسك وتعف في زوجتك وتسعى على أولادك فعمل عبادة ولكن لا يتنافى مع عبادة الصلاة لأنها موقوتة هكذا مختصرا نعم
بالنسبة للحجاب بعض النساء يقول لك آه، الحجاب ليس واجبا مش دليل
يعني برضو دي مش عرفت يعني إذا كان الأولاني عرف شيئا وغابت عنه أشياء دي ما عرفتش حاجة يعني إنه الحجاب ما لهوش دليل ده عندنا عشرات الأدلة في القرآن وفي السنة الحجاب في الإسلام يعني بالنسبة للمرأة لا يقل في الأهمية عن ال- الصلاة والزكاة قال الله تعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة شوف إزاي شوف الترتيب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة هي عشان تقيم الصلاة لابد تكون محجبة بالحجاب الشرعي ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى وتبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها يعني أنا كده متبرج إنما دلوقتي ما أنتوا عارفين وصل لإيه ما احكيش أنا الكلام ده دلوقتي ما يصحش مرة اتفصلت وأنا بتكلم عن تبرج الجاهلية الأولى في مسجد الروضة وجدت تعليقات يعني يا شيخ أنت يعني ليه ليه فصلت القول كده أوي يعني ما احنا فاهمين وعارفين وشايفين وكده طيب فلاني طبعا في كندا فشفت ال- ال- العري والكلام ده فقعدت اتكلم فعاوز اقول لك الادي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى جاءت قبل واقمنا الصلاه واتينا الزكاه الايه في سوره آه، النور وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية ذكرت المحارم وفي الآخر قالت أو نسائهن المسلمات كده يبقى عندنا الآية دي فيها تكرار الأمر بالحجاب آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين طب لما يبقى عندنا كل الآيات دي دي إيه وأنا قلت حاجة قليلة والأحاديث ده عندنا مثلا كتاب الحجاب للد- للشيخ أبي الأعلى المودودي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للشيخ الألباني كتاب عودة الحجاب للشيخ إسماعيل المقدم ثلاث مجلدات تقول لي ما فيش آيات عن الحجاب ولا حديث وجايب الآراء والأقوال وقصة النقاب والحجاب وإمتى نزع الحجاب وإمتى نزع النقاب موضوع كبير فما نقدرش نقول لا ما فيش لا في بس يبقى إيه آه اللي ما- اللي بيقول كده مش عارف وإذا كان مش عارف نعرفه لابد إحنا مهمتنا نعرف الناس وبنعذر الناس بالجهل ولا نوزع الكفر على الناس جزافا لأنه اللي ينكر الحجاب كافر طب إذا قالوا الكلام ده عن جهل يبقى الجاهل معذور نعلمه ونبين له ونقيم عليه الحجة ونستتيبه والحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها ورفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ في بادية هكذا يعني ممكن امرأة تسلم هنا في كندا وشايفة كل النساء متبرجات ما تعرفش انه ده الإسلام فيه حجاب لأنه شايفة المسلمات متبرجات يبقى دي اسمها نشأة آه، دي ممن ايه هو حديث عهد بإسلام زي اللي ينشأ ببادية ومش عارف حاجة عن الإسلام وهكذا يعني فالموضوع كبير يا شيخ علي الحجاب عبادة برضه الحجاب من أجل العبادات نعم بالنسبة للمرأة المسلمة الحجاب عبادة طول ما هي ملتزمة بالحجاب الشرعي بشروطه الثمانية هي مصلية لربها قانتة له يعني كأنه بتصلي على طول طول ما هي محجبة إيه الشروط الثمانية ثوب حجاب واسع طويل آه، أن يكون طويلا سابقا ساترا لجميع الجسد واسعا فضفاضا سميكا صفيقا لا يشف ولا يصف ألا تكون ألوانه مبهرجة ولا زاهية ألا يكون معطرا ألا يشبه لباس الكافرات ألا يشبه لباس الرجال ألا يكون ثوب شهرة ثمان شروط صحة لع- لل- لل- للحجاب زي ما عندك الصلاة لها شروط صحة كده الحجاب ليه شروط صحة هذه هي بالعناوين وليست بالأدلة أو بالتفصيل نعم آه. أيوة إن شاء الله كمل أيوة نعم طيب خلاص إيه يا أخوانا أصل لو اتفتح باب الأسئلة متهيألي هيجيب كتير صح مش كده يا دكتور سعيد أبقى أجاوبكم على أسئلتكم بعد الصلاة وأنا ماشي كده إن شاء الله أنا برضه عندي بكرة جمعة إن شاء الله فخدنا الوقت اللي لادي من إخواننا أهل الدعوة والتبليغ يعني سامحونا يعني كان المفروض البيان بتاعهم هم بصراحة بس احنا بنقول علم بس هم كلامهم بسيط وحلو بس ان شاء الله في التأثير يعني ربنا يبارك فيهم فاخدنا الوقت منهم معلش عشان تجدوني على سفر وان شاء الله بقية الليالي بتاعتكم يغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يرفع من دعوة لا يستجاب لها نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنصل هنأذن للعشاء أذان سنة على أدينا كده وبعدين نقيم الصلاة ونصلي الفريضة حياكم الله حياكم الله حد يحب يأذن
اني اشوف